لما رأت رحيل أنها لم تلد ليعقوب غارت رحيل من أختها وقالت ليعقوب هب لي بنين وإلا فإني أموت قالت له تجيب لي عيال يموت فحمى غضب يعقوب على رحيل وقال ألعلي مكان الله أول مرة افتكر ربنا الذي منع عنك ثمرة البطن وأنا ربنا خلي بالكم أبوه ما قالش كده فاكرين في أول القصة يقول إن اسحاق صلى من أجل رفقة فحبلت مع أنها كانت عاقر زي رحيل لكن يعقوب الغربة عشرين سنة بره بيت الإيمان وساب المذبح في الصحراء بتقيل وبقى بيتعلم من خاله الدهاء والمكر والسوء ما بقاش يثق في الصلاة ما بقاش بيفكر في الصلاة ولما تقول له هات لي عيال اجيب لك منين تجيب لي منين هم الابوك وجدك دول اسحاق وابراهيم يقولوا ربنا يجيب ليه فين ايمانك فقالت هو ذا جاريتي بلها ادخل عليها فتلد على ركبتي نفس الغلطة بتاعت فاكرينها خرم زمان هات لي من هاجر يا ستي مش خطة ربنا استني انتظر الرب تقوى وليتشدد قلبك وانتظر الرب ربنا قال من سر هجيب لك عيل ايه يعني 40 سنة تفوت يعني لكن هاجر جابت لنا كارثة وهنا برضه هيجيبوا لنا مصايب الجواري دول لكن كل واحدة بقى ايه بتفكر في مصلحتها فدخل عليها يعقوب فحبلت بلها ولدت ليعقوب ابنا فقالت رحيل قد قضي الله لي وسمع أيضا لصوتي وأعطاني ابنا لذلك دعت اسمه دان يعتقد أو يعتقد بعض المفسرين أن دان سيأتي منه المسيح الدجال كما الله ينيح نفسه ابونا عبد المسيح النخيلي قالها لنا واحنا شباب صغيرين قال لنا ان بعض المفسرين لان انا ما لقيتهاش في كتب يعتقد ان المسيح الدجال ما هو لازم يجي يهودي المسيح بتاعنا من سبط يهودي والكهنوت سبط لاوي طب والدجال من سبط دان ليه يعقوب وهو بيموت ولاده هيتحمل عليه هيقول لكل واحد نبوه فهيقول لي يهوذا انت هيجي منك المسيح وهيقول لي يوسف انت ربنا هيبارك لك على كل اللي شفته وهيقول لدان دان حي على الطريق وفعوان على السبيل لخلاصك انتظرت يا رب كأنه كان بيشوف يعني هو قاعد بيموت بيشوف المستقبل فجاء عند دان وقال سطر مخيف قال دان حية على الطريق وفعوان على السبيل لخلاصك انتظرت يا رب يعني حوش يا رب فاهمين حاجة كده تخوف يعني فبيقولوا ان دان اللي هو جه اساسا ايه غلط برضه فاهمين جيب تدبير بشري جيب غيرة مرة جيب تصرف غلط من رحيل ما استنتش الصلاة ما استنتش الإيمان اتصرفت زي ما اسماعيل جه غلط برضه دان جه غلط وكل غلطة هتكلف البشرية كتير حبلت أيضا بلها جارية رحيل ولدت ابنا ثانيا ليعقوب فقالت رحيل مصارعات الله قد صارعت أختي يعني إيه فبعت اسمه نفتالي نفتالي دي يعني اللي بيتخانق او اللي كسب يعني في الخناق ولما رأت لي انها توقفت عن الولادة بقوا بيشتغلوا يعني بيلعبوا بالراجل خالص اخذت زلفة جاريتها واعطتها ليعقوب زوجها سبع عيال فولدت زلفة جارية لي ليعقوب ابنا فقالت لي ابي سعد فدعت اسمه جاد في خارجة تاني بقى لا الساعة 2 ابونا يوحنا جاي عندهم خبر مش معقول النهاردة فدعت اسمه جادا جادا يعني مسعد او بسعد لكن سعد برضه هنا فرح ارضي فاهمين ازاي لانها فرحانة انها بتشمت في اختها يعني كلها حاجات مش حلوة ولدت زلفة جارية ليا ابنا ثانيا ليعقوب فقالت لي بغبطتي لأنه تغبطني بنات فدعت اسمه أشير ومضى رأوبين في أيام حصاد الحنطة فوجد لفاحا في الحقل وجاء بي إلى ليئة أمه فقالت رحيل لليئة أعطيني من لفاح ابنك يعني راؤوبين كبر شوي بقى 15 سنة ولا حاجة فخرج وجمع لأمه نوع من الفاكهة الغريبة هناك اسمه لفاح موجود في سفر النشيد كده مش عارفين نوعه ايه بالظبط تفاح او حاجة كده من فاكهة السحر فجابوا الأم ليئة فرحيل قالت لها ما تديني من ده فقالت لا قليل أنك أخذت رجلي مش كفاية الرجل عليك بيحبك فتأخذين لفاح ابني أيضا فقالت رحيل إذا يضطجع معك الليلة عوضا عن لفاح ابنك فلما أتى يعقوب من الحقل في المساء خرجت ليئة لملاقاته وقالت إلي تجيء لأني استأجرتك بلفاح ابني واخدين بالكم الجو جو بقى مزعج قوي واخدين بالكم يفكرنا بطبق العدس بتاع عيسى حكاية جسدية كده وطمع في بعض ما تسمعوش سيرة ربنا ما عمل لهمش اجتماع صلاة ما لمس العيال وعمل مدارس أحد ما فيش ربنا في الموضوع خالص هو عايز براحته وهم بيلعبوا بيه والستات أساسا ولاد لبان دول بتوع وثنيين ما ما يعرفوش حتى عهد مع ربنا يعني ما بشرش مراتاته ما بشرش ولاده ما كلمهمش خالص عن ربنا زي ما هنكتشف بعد كده فلما أتى يعقوب فاتجع معها تلك الليلة وسمع الله لليئة فحبلت المهم ربنا يستجيب وهم مش سائلين في ربنا ويمشي على هواهم لأنه وعده بالبركة فعشان وعده بالبركة الحكاية مش راضية تقف وولدت ليعقوب ابنا خامسا فقال قد أعطاني الله أجرتي لأني أعطيت جاريتي لرجلي فدعت اسمه يساكر وحبلت أيضا ليئة ولدت ابنا سادسا ليعقوب فقالت لي أوهبنا الله هبة حسنة الآن يساكنني رجلي لأني ولدت له ستة بنين فدعت اسمه زبولون ثم ولدت ابنة ودعت اسمها دينا وذكر الله رحيل أخيرا بعد ما بقى عنده ست عيال من ليئة وبنت واتنين من كل جارية ربنا افتكر رحيل لهم عاد ففتح رحمها فحبلت وولدت ابنا فقالت قد نزع الله عاري ودعت اسمه يوسف قائلة يوسف يعني يزيد يعني ربنا يزيد لأن عشمانة بقى توصل تجيب يزيد عن الرب ابنا آخر وحدث لما ولدت رحيل يوسف أن يعقوب قال للابان احنا كل ده في الواحد وعشرين سنة السنة الواحد وعشرين تقريبا اصرفني لأذهب إلى مكاني وإلى أرضي أعطني نسائي وأولادي الذين خدمتك بهم فأذهب لأنك أنت تعلم خدمتي التي خدمتك فقال له لبان ليتني أجد نعمة في عينيك قد تفاءلت فباركني الرب بسببك باركني الرب بسببك دي حقيقة أن الراجل ده اختنى عشان يعقوب في بيته لأن ربنا مبارك ليعقوب من ليلة الحلم لأنه ابن اسحاق وابن إبراهيم مجرد انتسابه للناس دول له بركته فقال عين لي أجرتك فأعطيك يعني هيتفقوا على الأجرة مرة تاني هو اتجوز مرتين بالأجرة وبعدين بقى يشتغل جدعانة يعني فطبعا قال له لا ما أنا مش معقول هفضل كده قال له طب نتفق تاني على الأجرة فقال لو أنت تعلم ماذا خدمتك وماذا صارت مواشيك معي ما كان لك قبل قليل فقد اتسع إلى كثير وباركك الرب في أثري والآن متى أعمل أنا أيضا لبيتي قال له طب انت حوشت لبيتك وبقيت مليونير انا هحوش لعيالي امتى انا هفضل شغال عندك على طول عاوز اعمل business خاص بيا فقال ماذا اعطيك فقال يعقوب لا تعطيني شيئا ان صنعت لي هذا الامر قال انا مش هطلب كتير اعود ارعى غنمك واحفظ هفضل شغال عندك بس اجتاز بين اجتاز بين غنمك كلها اليوم انت تمشى وسط الغنم واعزل انت منها كل شاة رقطاء وبلقاء كل شاة مبرطشة كده مبقعة مبقعة دي غالبا يا مرضانة يا هزيلة حاجة كده مش ما, ما تسواش وكل شاة سوداء بين الخرفان وبلقاء ورقطاء بين المعزة يكون مثل ذلك أجرتك اديني أنا كل التعبان كل الكسر كل اللي انت مش هتبص له ويشهد في بري تصوروا واحد بيشهد ببر برك ايه يا يعقوب خليها لحد تاني يا راجل يشهد في بري يعني انت عارف امانتي اه يوم غد إذا جئت من أجل أجرتي قدامك كل ما ليس أرقط أو أبلق بين المعزة وأسود بين الخرفان فهو مسروق عندي تعال فتش في الغنمات في أي وقت بتوعي لو لقيت واحدة سليمة تبقى مسروقة لأن اللي عندي مش هيبقى غير بلقاء ورقطاء برضه تاخدوا بالكم ربنا دايما يلم البلقاء والرقطاء ويعملهم شعب وفاهمين ازاي يعني اختار الله جهال العالم ماشي هو ربنا بيختار كده فقال لبان هو ذا ليكن بحسب كلامك ماشي فعزل في ذلك اليوم التيوس المخططة والبلقاء وكل العناز الرقطاء والبلقاء وكل ما فيه بياض وكل اسود بين الخرفان ودفعها لأيدي بنين وجعل مسير الثلاث أيام يفصلوا عن بعض ليه مسير الثلاث أيام يعني يفضلوا يمشوا ثلاث أيام عشان الغنم كتير جدا فممكن يدخل في بعض فلازم تبقى مناطق الرعي منفصلة وده اللي عمل خناقة قبلها ب 100 سنة بين إبراهيم ولوط إن غنمهم بقوا يتخانقوا على المية بكتر الغنى فأخذ يعقوب لنفسه شوفوا بقى يعقوب أبو الدهاء كله إسرائيل من يومه يعني خضبانا خضرا من لبنة ولوز ودلب وقشر في وقشر فيها خطوطا بيضا كاشطا عن البياض الذي على القضبان عمل حركة هي بالنسبة لجيلهم حركة ساذجة بس بس ليها معنى عاوز ايه عاوز لما يتوحم الغنم يحط قدامهم حاجات ملونة عشان تطلع الغنمات ملونة فاهمين ازاي ده اللي جه في باله يعني فبقى يعمل الآتي جاب قضبان كده زي القصب كده او عواميد الشجر عارفين الشجرة لما تكشط منها حتة تلاقي حتة بيضة والشجرة بني مثلا فاهمين فتبقى مبرطشة كده فجاب الأغصان دي وابتدى يقلبها كده وأوقف القضبان التي قشرها في الأجران حط العصيان الملونة دي في الحتت اللي بيشربوا منها فهما بيشربوا عينيهم كغنم هتقع على الحاجات الملو... المبرطشة في مساقي الماء حيث كانت الغنم تجيء لتشرب تجاه الغنم لتتوحم عند مجيئها لتشرب فتوحمت الغنم عند القضبان وولدت الغنم مخططا ورقطا وبلقا وأفرز يعقوب الخرفان وجعل وجوه الغنم إلى المخطط وكل أسود بين غنم لبان وجعل له قطعانا واحدة ولم يجعلها مع غنم لبان يعني إيه فصل غنماته عن غنم لبان واشتغل الشغلانة دي على غنم لبان بس بقى لما يجوا يشربوا يحطوا قدامهم الحاجات دي فالغنمات الحامل أو يعني اللي لسه في بداية الحمل تبص على المنظر وده اعتقاد سائد مازال إنه ممكن يحصل حاجة زي كده وحدث كلما توحمت الغنم القوية أن يعقوب وضع القضبان أمام عيون الغنم في الأجران لتتوحم بين القضبان وحين استضعفت الغنم لما يلاقي غنمية تعبانة كده يشيل القضيب ليه لحسن يطلع العيل تعبان مش عاوز التعبان هو فبيضحك عليه بطريقة ذكية ومن غير ما يلخبط في الكلام وحين استضعفت الغنم لم يضعها فصارت الضعيفة للابان على المدى الطويلة بعد كام سنة بانت الحكاية بقى بقت كل غنمات لبان تعبانة وكل خير يعقوب حلوين ومصحصحين فاتبع الرجل كثير جدا يعقوب طبعا كل ده سره ايه البركة هو طبعا المؤامرة الغشيمة دي كانت ممكن ما تنفعش طبعا ايه وحم وبتاع ما كلام ممكن ما يمشيش ايه اللي مساه ربنا قال له انا مباركك فاي حاجة بيعملها بتمشي وكان له غنم كثير وجواري وعبيد وجمال وحمير ده كل ده يعقوب بقى فسمع كلام بني لبان سمع كلام بني لبان قائلين أخذ يعقوب كل ما كان لأبينا مين بقى اللي ابتدى يغلي ولاد لبان قالوا لا ده زودها بقى ده ده ده ده خد كل الخير ومما لأبينا صنع كل هذا المجد ده كان جاي بجلابيته النهاردة كل الخير ده من عند أبونا ونظر يعقوب وجه لبان وإذا هو ليس معه كأمس وأول من أمس وقال الرب ليعقوب ربنا اتكلم مع انه يعقوب مش بيكلمه خالص لكن لما حصلت ازمه ولبان وشه غير وممكن يغدر في اي لحظه ربنا اتدخل لان ربنا وعده انا معك واحفظك حيثما تذهب عشرين سنة ما سمعناش يعقوب بيصلي ولا ربنا بيتكلم لكن في أزمة شديدة ربنا يتدخل حتى لو يعقوب مش كويس وقال الرب ليعقوب ارجع لأرض أبائك كفاية يعقوب الدنيا بقى فيها قلق ارجع كفاية وإلى عشيرتك فأكون معك أنا لسه زي ما أنا فأرسل يعقوب ودعا رحيل ولائع إلى الحقل إلى غنم وقال لهما أنا أرى وجه أبيكما ليس نحوي كأمس وأول من أمس ولكن إله أبي كان معي كويس انك فاكر وأنتما تعلمان أني بكل قوتي خدمت أباكما أما أبوكما فغدر بي وغير أجرتي عشر مرات ولكن الله لم يسمح له أن يصنع بي شرا أبوكم ضحك عليه عشر مرات ومع كده ربنا مباركني أكتر من برضو الكلمة دي جميلة إن لو ربنا معاك ما يهمكش الناس تضحك عليك ما تخافش لو غدروا بيك عشر مرات برضو الخير هيبقى عندك يعني الكلمة اللي بيقولها يعقوب دي عن يعقوب مش كويس يعني ما يستاهلش في نظرنا لكن كفاية ان ربنا يكون شايل الواحد بوعد بدل ربنا معاك خلي الدنيا كلها تغدر بيك ما يهمكش عشر مرات يضحكوا عليك وبرضه تطلع كسبان وقال هكذا الرقت تكون أجرتك ولدت كل الغنم, الغنم رقتا وإن قال هكذا المخططة تكون أجرتك ولدت كل الغنم مخططة يعني أعمل إيه ربنا بيبارك هو قال لي تاخد الرقت كل الغنم جابت رقت ربنا عاوز كده فقد سلب الله مواشي أبيكما وأعطاني ربنا هو اللي خد من عنده واداني وحدث في وقت توحم الغنم إني رفعت عيني ونظرت في حلم وإذا الفحول الصاعدة على الغنم مخططة ورقطاء ومنمرة وقال لي ملاك الله في الحلم يا يعقوب فقلت ها أنا ذا فقال ارفع عينيك وانظر جميع الفحول الصاعدة على الغنم مخططة ورقطاء ومنمرة لأني رأيت كل ما يصنع بك اللبان هنا بقى يعتقد أنه يعقوب قال أن في رؤية تاني جات له وأن المؤامرة اللي عملها دي كانت بإعاز من ربنا أن ربنا شجعه قال له أنا شايف لبان بيضحك عليك أنا أطمنك بقى هو يضحك براحته أنا ليا الطبيعة كل اللي, اللي هيحصل الفترة الجاية هيجيبوا رقت ومخطط بدل أنا عاوز كده فقال لهم ربنا جالي في حلم وقال لي أنا طلبت أجرة بسيطة بس هو بعثها لي هو اداني فيها بركة أنا إله بيت إيل شوف المرة دي سمى نفسه إيه كان دايما إله إبراهيم وإله إسحاق بس المرة دي هو إله يعقوب من ساعة بيت إيل بأمارة بيت إيل فبدل ما بيقول له أنا إله أبوك قال له أنا إلهك بس أنت ناسيني أنا إله بيت إيل فاكر يعني بيفكروا أنا إله بيت إيل وعدتك وقد وعدي حيث مسحت عمودا حيث نظرت لي نذرا قم اخرج من هذه الأرض وارجع إلى أرض ميلادك ربنا صاد بيه قال له كفاك كفاية كده اتعلمت كل حاجة وحشة وما علمتش بيتك ولا حاجة عدلة ارجع بيت ايه اعمل معروف اتمسحت الفضيلة من حياتك خالص ان كان فيه شوية بدايات راحت فأجابت رحيل وليئة وقالت له ألنا أيضا نصيب وميراث في بيت أبينا ألم نحسب منه أجنبيتين لأنه باعنا وأكل أيضا ثمننا كلام يزعل البنات بيقولوا على أبوهم كده الراجل باعنا وقبض يعني هم نفسهم شايفين كده ان لبان كسب من وراهم كتير بالسبع سنين بتوع ليئة والسبع سنين بتوع رحيل فهم قالوا له يعني احنا نسوى عند ابونا يعني هو باعنا وكسب من ورانا ملناش نصيب معاه احنا نصيبنا في جوزنا وخلاص ان كل الغنى الذي سلبه الله من ابينا هو لنا ولاولادنا فالان كل ما قال لك الله افعل ماشي اللي يقول لك عليه ربنا بتاعك نمشي فقام يعقوب وحمل أولاده ونساءه على الجمال وساق كل مواشي وجميع مقتناه الذي كان قد اقتنى مواشي اقتنائه التي اقتنى في فدان أرام ليجيء إلى إسحاق أبيه إلى أرض كنعان إسحاق ما زال في كنعان ما سابش كنعان ومعاه رفقة أما لبان فكان قد مضى ليجز غنمه كلمة دي تزعل جدا تزعل ربنا جدا ليه رحيل سرقت أصنام أبيها دي معناه إيه ها إنها بتعتقد فيهم وإنها عاوزة بركة معاها تسترها وتحرسها في السكة ومعنى كده إن رحيل المحبوبة أقرب واحدة ليعقوب لسه ما عرفتش إلى يعقوب ربنا يزعل ولا لا لما يلاقي رب الأسرة لغاية دلوقتي ما انشغلش بخلاص أقرب الناس ليه مراتك يا يعقوب لسه بتاخد أصنام أبوها بعد كل اللي عملته معاك ولادك ما يعرفوش يقولوا إله إبراهيم إله إسحاق لسه بيتك فيه أصنام يا يعقوب بعد كل ده هو ده اللي بيحصل إن واحد ربنا يديله ويديله ويسيب الأصنام في بيته ف وخدع يعقوب قلب لابان الأرامي إذ لم يخبره بأنه هارب طبعا يعقوب ما قالش لابان أحسن يفاصل فهرب هو وكل ما كان له وقام وعبر النهر وجعل وجهه نحو جبل من الجلعان انا مستكتر ناخد بريك فناخد شوية كده ونحاول نمشي اتنين ونص وخلاص ماشي فيكم نفس اللي تعبان قوي يطلع يتمشى شوية ويرجع بس عشان نلحق نمشي شوية فاخبر لبان في اليوم الثالث بان يعقوب قد هرب عقبال ما الخبر وصل للبان ان يعقوب سحب العيال والمواشي ومشي كان عدى ثلاث ايام فأخذ إخوته معه وسعى وراءه مسيرة سبعة أيام قضوا يلف ورا بعض بقى خلي بالكم كل واحد معاه عزوة يعني يعقوب معاه صبيان كتير بتوع الغنم ومعاه بقى جمال وحمير وغنم بلا عدد ومعاه الأربع ستات و11 عيل وأتى الله ربنا اتحرك كل أزمة لازم ربنا يتحرك فأتى الله إلى لابان الأرامي في حلم الليل وقال له احترز من أن تكلم يعقوب بخير أو شر شوف ربنا بيشتغل حتى من بره فلابان قرب يطوله وطبعا واضح ان ده ما عندوش تفاهم لو طاله يعني هيبقى فيها رقاب فجاله ليلتها وقال له اوعى تمد ايدك على يعقوب يا رب بصراحة لو واحد تاني كان قال يستاهل كنت تسيبه يعمل فيه اللي هو عاوزه لان يعقوب ما يستاهلش يعقوب وعدك وما عملش ولا حاجة صلى من عشرين سنة صلوة وندر ندر لا عشر لا سمعناه بيعشر ولا سمعناه بيصلي ومراته واخدة الأصنام معاها يعني حاجة تزعل ربنا جدا لكن معلش ربنا وعد وهو أمين إن كنا غير أمناء هو يبقى أمين فلحق لابان يعقوب ويعقوب ضرب خبزه في الجبل فضرب لابان مع اخواته في الجبل وقال لابان ليعقوب ماذا فعلت وخدعت قلبي وسقت بناتي كسبايا السيف ملك سحبهم زي السبايا كده لماذا هربت خفية وخدعتني ولم تخبرني حتى أشيعك بالفرح والأغاني بالدف والعود قال يعني الكلام بقى هيضحكوا على بعض هيشيعوا بال... بالأغاني ولم تدعيني أقبل بني وبناتي الآن بغباوة فعلت صراحة اللي انت عملته ده يعني غباوة في قدرة يدي أن أصنع بكم شرا يعني أنا كنت ناوي لك ولكن إله أبيكم هو حتى مش عايز يقول له إلهك لأن هو مش باين له إله إله أبيكم هو يعرف إن إسحاق له إله وإبراهيم له إله كلمني البارحة قائلا احترز من أن تكلم يعقوب بخير أو شر قال له اوعى تقرب مني والآن أنت ذهبت لأنك اشتقت لبيت أبيك لكن لماذا سرقت آلهتي حتى الحتة دي ربنا حب يفتشها عشان يبكت يعقوب عاوز يقول له شوف وصلت الحكاية لإيه قال له خلاص أنا مفوت بس بقى في حاجة مش هفوتها فين آلهتي وبقوا يتخانقوا على الإله فأجاب يعقوب وقال لبان أنا خفت لأني قلت لعلك تختصر ابنتيك مني كذب متبادل فاهمين ازاي قال أنا كنت خايف تاخد البنات مني هو طبعا خايف على نفسه قبل أي حاجة الذي تجد آلهتك معه لا يعيش قدام إخواتنا هو بقى متصور أنه دي أكيد بقى تهمة بطال بيتلكك لبان فقال له بص بقى دور ولو لقيت مع حد موته وانظر ماذا معي وخذه لنفسك ولم يكن يعقوب يعلم أن رحيل سرقته ما هي رحيل مش قايلاله ما هو كل الجو فيه لخبط البيت مش بيت مسيحي حلو فدخل لبان خباء يعقوب وخباء لي أو خباء الجاريتين ولم يجد وخرج من خباء لي أو دخل خباء رحيل وكانت رحيل قد أخذت الأصنام ووضعتها في حداجة الجمل الجمل بيبقى فيه زي جراب كده بيقعدوا عليه فكانت حطت الأصنام الأصنام دي حاجات كده صغيرة يعني آلهة صغيرة يعني في آلهة كبيرة وآلهة صغيرة دي آلهة صغيرة وجلست عليها قعد على الإله فاتصت وجلست عليها فجست لابان كل الخباء ولم يجد وقالت لأبيها شوف اتلككت ازاي لا يغتاظ سيدي انا لا استطيع اقوم امامك لان علي عادة النساء ففتش ولم يجد الاصنام قالت له طبعا حجة ايه يحرج منها قالت له مش هقدر اقوم بصراحة فاتكسف وما فكرش بقى انها هتخبيه شوفوا الكذب قد كده شغال فاغتاظ يعقوب قام بقى مين اللي راكب دماغه بقى خدها على كرامته يعقوب فاغتاظ وخاصم لبان وأجاب يعقوب وقال لبان ما جرمي وما خطيتي حتى حميت ورائي أنت جسدت جميع أثاثي ماذا وجدت من جميع أثاث بيتك ضعه هنا قدام إخوتي وأخوتك فلينصفوا بيننا احنا الاثنين يعني عملها قصة بقى زعل بقى قال له طلع بقى اللي لقيته خلي الناس تشهد فين بقى يا سيدي الآلهة عملها خناق الآن عشرين سنة أنا معاك نعاجك وعمادك لم تسقط وكباش غنمك لم آكل فريسة لم أحضر إليك أنا كنت أخسرها من يدي يعني لو غنمة افترست هو يعوض من من أجرته يعقوب ما تتحسبش على لبان يعني لو لو أثر في حيوان كالغنماية قال له الفريسة دي كنت بدفع ثمنها يعني واضح ان لبان كان بيعامله وحش قوي ويعقوب برضو مش سهل كنت تطلبها مسروقة النهار او مسروقة الليل يعني كنت بتاخد حقك لو حاجة اتسرقت كنت انا اللي بدفعها كنت في النهار يأكلني الحر وفي الليل الجليد وطار نومي من عيني الآن لي عشرون سنة في بيتك خدمتك أربعتاشر سنة ببنتك وست سنين بغنمك وغيرت أجرتي عشر مرات لولا أن إله أبي إله إبراهيم وهبة إسحاق كان معي برضه هبة إسحاق ده تعبير حلو كانوا بيشوفوا دايما في السن كرامة فربنا يعمل خاطر لهبة إسحاق يعني إيه يخاف إسحاق يزعل لو يعقوب حصل له حاجة ربنا يخاف إن إسحاق يعذبه مع إن يعقوب وحش فيعمل خاطر لهبة إسحاق شوفوا أولاد ربنا لهم هيبة عند ربنا يعمل لهم خاطر لكرامتهم عنده لكنت الآن صرفتني فارغا مشقتي وتعب يدي قد نظر الله فوبخك البارحة لا بصراحة ربنا وبخه عشان ربنا وعد لكن مش عشان تعبك يا يعقوب فأجاب لابان وقال يعقوب البنات بناتي والبنون بنية والغنم غنمي وكل ما أنت ترى هو لي يعني أنت برضو مالكش حق فماذا أصنع بهن اليوم أو بأولادهم اللي هعمل بيهم إيه دلوقتي فالآن هلما نقطع عهدا أنا وأنت واضح إنها خناقة يعني فاهمين كل واحد شايف التاني غلطان ومش راضين يصالحه فيكون شاهدا بيني وبينك أخذ يعقوب حجرا وأوقفه عمود وقال يعقوب لإخوته التقطوا حجارة ولاد لبان كل واحد يجيب حجر ويحطه جنب بعض هنا دي تؤكد فكرة ان المذبح عهد يا جماعة الحجر دايما اشارة للعهد فكان كل واحد يجيب حجره والحتة دي تبقى ايه علامة عهد فالحجر او المذبح بتاعنا ده علامة العهد بيننا وبين ربنا وعملوا رجمة وأكلوا هناك على الرجمة ودعاها لبان كذا وأما يعقوب فدعاها جلعيد كل واحد باللغة بتاعته سموا الرجمة دي اللي هي شوية الحجارة اللي جمعوها الاتفاق ان هم ما يضربوش في بعض وقال لبان هذه الرجمة شاهدة بيني وبينك اليوم والمصفاء لأنه قال لأسماء الرب بيني وبينك حينما نتوارى بعضنا عن بعض أنت لا تذل بناتي ولا تأخذ نساء على بناتي ليس إنسان معنا قال له بص احنا هنتفق انت هتاخد البنات ومش هشوف وشك انا عارف بطلب طلب واحد ما تاخدش ستات على بناتي كأب برضه عنده حتة كويسة آه انظر الله شاهد بيني وبينك الله ده مين فيهم بقى الصنم اللي مع رحيل ولا ولا اله اسحاق مين الله يعني الله بتاعك على الاقل وقال لبان ليعقوب هذه الرجمة وهذا العمود الذي وضعت بيني وبينك شاهد هذه الرجمة وشاهد العمود أنا لا أتجاوز هذه الرجمة إليك وأنت لا تتجاوز هذه الرجمة وهذا العمود إلي للشر يعني لا تعدي كده ولا نعدي كده الخط ده كله فاصل إله إبراهيم وإله وآلهة ناحور خدت بالكم إله إبراهيم ده في حاله وآلهة ناحور ناحور ده جدهم الكبير اللي هو أبو لبان يقضون بيننا وحلف يعقوب بهيبة أبيه إسحاق وذبح يعقوب ذبيحة في الجبل ودعا أخوته ليأكلوا طعاما فأكلوا طعاما وباتوا في الجبل عملوا صلح نسبي بس فيه شرط محدش يعدي الخط ده ثم بكر لبان صباحا وقبل بنيه وبناته وباركهم ومضى ورجع لبان إلى مكان عدت على خير وأما يعقوب فمضى في طريقه ولاقاه ملائكة الله تاني في ملائكة كان آخر مرة شافوا ملايكة إمتى بدري قوي السلم يمكن في ملاك جاله في ليلة ملاك الرب لما قال له إيه موافق حكاية الرقط والبلقاء دي هنبارك لك فيها لكن هو يعني يبدو طول ما كان عند لبان ما بيشوفش ملايكة خلي بالكم المعنى في جو ما ينفعش تشوف فيه ملايكة في ظروف في أماكن في ناس لما تعاشرهم الملائكة ما يتشافوش لما تطلع في الصحراء ممكن تشوف الملائكة تاني فلما خرج ومشي في الصحراء شاف ملائكة كأن ربنا عاوز يقول له بعد ما شفت الملائكة مش كنت تشتاق تجي لي الصحراء مش كنت تكمل معايا في عشرة الملائكة الملائكة كانوا معاك من يومها بس انت ما شفتهمش لان هم طالعين نازلين على راسك من يوميها من ساعة ما وعدتك فبيقول لاقاه ملائكة الله وقال يعقوب إذ رآهم هذا جيش الله ده شاف عدد وهو عارفهم من أول حلم فاهمين ازاي فلما شاف ملائكة كتير قال ده جيش ايه ده خلي بالكم ربنا بيديله تشجيع لأن دلوقتي جاي الموقف الحاسم بقى أخطر لقاء في حياتي يعقوب اللي جاي ده فربنا بيدي كده شوية تشجيع وسبورت شاف جيش من الملائكة حواليه لأنه هيجيله خبر يرعبه دلوقتي فساعات ربنا يطمنا قبل الأخبار يعني ربنا ساعات يسند قبله ساعات يسند بعد ساعات قبله وبعد فهنا وراله رؤية جميلة وشاف جيش الله قبل ما يحصل اللي هيحصل دلوقتي عشان كده احنا هنصلي دايما نقول ايه احطنا بملائكتك كي نكون بمعسكرهم معسكرهم دي جايبينها من كلمة جيش ان دول عاملين زي الجيش حوالينا فدعا اسم ذلك المكان محنايم محنايم يعني جيش الله غالبا وارسل يعقوب رسلا قدامه الى عيسو هو هيعدي في منطقة عرف انها كلها بقت ملك عيسو او تبع عيسو طبعا امه كانت قايله له من عشرين سنة غيب لك يا ابني كم شهر اخوك يبرد وارجع هو غاب عشرين سنة فمتخيل خلاص بقى كل حاجة راحت لحالها يعني وعيسى هو ربنا اداله فراح بعت رسل لعيسو متصور او متفائل انه الدنيا تمشي الى ارض سعير بلاد ادوم وامرهم قائلا تقولون لسيدي عيسو سيدي عيسو ها يعني برضه لازم يجامله هكذا قال عبدك يعقوب كلها لغة فيها تحايل يعني عشان بس يقبله تغربت عند لبان يعني انا غلبت تعذبت يا عيني تغربت عند لبان ولبست إلى الآن وصار لي بقر وحمير عشان لو شاف ما يتخض آه وغنم وعبيد وإماء وأرسلت لأخبر سيدي أنا بس بستأذنك لكي أجد نعمة في عينيك فرجع الرسل إلى يعقوب قائلين أتينا إلى أخيك رحنا قابلنا الراجل إلى عيسو وهو أيضا قادم للقائك وأربعمائة رجل معه لا ده مش احتفال عادي 400 راجل معاه لا يبقى الطار بايت و... وما راحش من قلبه فخاف يعقوب جدا فهم فهم ان عيسو طلع له دول بعاد عن ابوه وامه محدش هيعرف حاجة لانه كان يعني يمكن اكراما لاسحاق العجوز ما يأذيهوش قدام ابوه لكن دول بعيد ومحدش هيسمع عن حاجة وعيسو شايل ومفيش تسامح عشرين سنة ولسه قلبه شايل عشان في ناس بتحس عيسو مظلوم لا عيسو مليان كلاكيع عيسو وحش باع البكورية من بدري اتجوز بنات تحس خذل أبوه أمه في بنت إسماعيل عاوز ينتقم عشرين سنة عاوز ينتقم حاجة يعني قلب وحش فخاف يعقوب جدا يعقوب اللي شاف أيام صعبة مع لبان وفي الصحراء ومع الغنم المرة دي خاف جدا لأنه مفيش تراجع خلي بالكم لو حب يعمل للخلف دور لبان قاعد له فالحكاية قفلت وبعدين ده معاه كوم عيال ومعهوش رجالة هو معاه شوية صبيان كده بيجروا بالغنم لكن مش عامل حساب حرب هو وبعدين غالبا عيسو قايل للرجالة اللي معاه ايه ده في خير هيجي يعني هنخلص على الكام نفر دول ومعانا بقى ايه غنم وخد يعني مكسب ضخم وحرب مش هتاخد ساعة فخاف يعقوب جدا وضاق به الأمر بائد خلاص ملهاش حل فقسم القوم الذين معه الغنم والبقر والجمال إلى جيشين راح ستفهم كده وزعهم فرقتين وقال إن جاء عيسو للجيش الواحد وضربه يكون الجيش الباقي نجيا عقبال ما يتلهي يخلص على الناس دول يبقوا الباقيين يجروا لكن طبعا يعني خسرانة خسرانة وقال يعقوب يا إله أبي أخيرا صلى أخيرا ندى ربنا أخيرا يعني بقى لنا ثلاث صحيين مستنين ويصلي يا إله أبي إبراهيم وإله أبي إسحاق الرب الذي قال لي ارجع إلى أرضك أنت يا رب قلت انت اللي قلت لي ارجع انت ما كنتش عارف اللي هيحصل في السكه الى ارضك والى عشيرتك فاحسن اليك انا بحب الحته دي صغير انا عن جميع الطافك يعقوب هيغلب ربنا هنا بكلمه قال له سوري يعني هتجاوز اقول كده قال له انا عيل انا صغير انا وحش انا ما استاهلش صغير انا عن جميع الطافك ما مش قادر ابص لك يا رب مش قادر اقول لك حاجه عشرين سنه كنت معايا وحفظتني وعشرين سنه وانا مش بكلمك صغير انا عن جميع الطافك وعن كل الامانه جميع الامانه التي صنعت الى عبدك يعني انت كنت لطيف جدا وامين جدا صغير أنا عن جميع لطفك وعن كل الأمانة التي صنعت إلى عبدك فإني بعصاي الحاجة الوحيدة اللي احتفظ بيها عصيته قال له بعصاي عبرت هذا الأردن يبقى اللقاء ده كان حصل ناحية نهر الأردن قال له أنا فاكر من عشرين سنة كان معايا عصايتي عديت الأردن ده بعصايتي والآن قد صرت جيشين يعني وهو بيقسم الشعب اللي معاه جيشين بقى بيتأمل أنا من عشرين سنة كان معايا عصاية دلوقتي معايا جيشين اللي عمل كده ربنا فقال له أنا صغير أنا أنا ما استاهلش عن جميع ألطفك وعن جميع الأمانة التي صنعت لعبدك نجيني من يد أخي خلي بالك ربنا يفرق مع معاه قوي الطريقه دي ان الواحد يتذلل الواحد يصغر الواحد يعترف بالفضل لربنا دي على طول تخلي ربنا يصعب عليه يعني قال له نجيني من يد اخي من يد عيسى لاني خايف منه ان ياتي ويضربني الام مع البنين هنا المصيبه مش مش يعقوب بس مهما كان ده اب يا جماعه يعني ممكن تهون حياته لكن عشان يشوف ولاده بيتذبحوا قدامه مش مستحمل المنظر هو كل اللي جاي في باله ان عيسو هيذبحهم كلهم ف... فيضربني الام مع البنين احساس مرعب ان اللي انا عملته ده هيتسبب في هلاك بيتي كله يا ريتها الاذيه فيها انا بس دي اذيه مراتي وولادي وانت قد قلت اني احسن اليك وأجعل مثلك كرمل البحر الذي لا يعد للكسر حتة جميلة في يعقوب أنه بالرغم من يعني شدة الضيق وبالرغم من كثرة الخطية لكن يعرف يقول لربنا إيه أنت قلت يعني إيه يا رب أنت قد كلامك أنت وعدت أن ولادي يبقوا رمل البحر لو لا قلبي ماتوا هيبقى فين الرمل أنت قلت أكون معك طب خلاص انت قلت ارجع واحسن اليك انا رجعت انت قلت وانا بطالبك بكلامك انت قلت ثلاث دروس حلوين هنا يا ريت نتعلم نقول صغير انا ويا ريت الواحد يعرف يقول نجيني ويا ريت الواحد يقول انت قلت ثلاث كلمات في الضيقة اتعلم تقول في كل ضيقة صغير انا ما استاهلش اتنين قول نجيني من كل قلبك ثلاثة قل له أنت قلت امسك في وعده اصرخ طلب الرحمة استصغر نفسك وتذلل أمام الله وبات هناك تلك الليلة وأخذ مما أتى بيده هدية لعيسو أخيه طبعا مخه شغال يعقوب ده مش قادر يبطل دماغه فقال نعمل ايه نحضر هدية مئتي عنزة وعشرين تيس مئتي نعجة وعشرين كبش تصوروا دي هدية دي هدية ضخمة جدا يعني ثلاثين ناقة مرضعة وأولادها أربعين بقرة وعشر تيران عشرين أتان وعشر حمير ودفعها ليد عبيده قطيعا قطيعا على حده يعني الأربعين بقرة لوحدهم والعشر تيران يعني فظيعة كل دي هدية وقال لعبيده اجتازوا قدامي واجعلوا فتح بين قطيع وقطيع هو ذكي جدا هو يعرف ازاي يبرد اللي قصاده والهدية في في الأمثال يقولوا كده الهدية ما معناه تدي نعمة للي بيقدمها في وش صاحبه فهو اتصرف بحكمة انه عيسو قلبه بيغلي عيسو بيحب الفلوس بيحب الغنى قصة ابتدت كده ابرده ازاي دلوقتي اديله يعني املى عينه فابتدى يتعدع القطيع لغاية ما يستوعب القطيع كده وينبسط ويعدهم وبعدين يمشي خطوتين يلاقي قطيع تاني يتلهي ويعدهم ويفرح بيهم وبعدين يمشي خطوتين يلاقي قطيع تالت فاهمين فهدية مقطعها ومجزعها عشان تفضل تملى في عينين عيسو وجعله فتحة بين قطيع وقطيع وأمر الأول قائلا وقال- ونبه على العيال كل عيل بقى سايق القطيع فقال له إيه إذا صادفك عيسو أخي وسألك قائلا لمن أنت وإلى أين تذهب ولمن هذا الذي قدامك تقول لعبدك يعقوب هدية مرسلة لسيدي عيسو يعني دي من حاجة يعقوب هدية رايحة لعيسو يعني أهم حاجة توصلوا له الرسالة إن الحاجة دي رايحة له فاهمين عاوز يسد بقه يعني وهو أيضا وراءنا وأمر أيضا الثاني والثالث وكل السائرين وراء القطعان قائلا بم- قائلا بمثل هذا الكلام تكلمون عيسو حينما تجدون وتقولون هو ذا عبدك يعقوب أيضا وراءنا لأنه قال أستعطف وجهه بالهدية السائرة أمامي وبعد ذلك أنظر وجهه عي- عسى أن يرفع وجهي يعني يمكن تخلي عليه يمكن يسامح فاجتازت الهدية قدامه أما هو فبات تلك الليلة في المحل طبعا هو عمل كل اللي في إيده طلع كل القطعان هدايا بس ده مفيش أي ضمان يضمن له إن عيسو هيتراجع أو يبرد مفيش ضمانات الحل البشري عمره ما يضمن لك حاجة هو حل كويس بس مش مين قال عيسو ياخد ده كله ويموتك برضه مفيش حاجة انت وعيالك فطبعا القلق هياكل قلبه ضاق به الأمر فما لج- لجأ تاني للصلاة ما فيش غير الصلاة ثم قام في تلك الليلة وأخذ امرأتيه وجاريتيه وأولاد الحداشر وعبر مخاضة يبوق حتة اسمها مخاضة يبوق أخذهم وأجازهم الوادي وأجاز مكان له وزع كل اللي معاه زقهم لقدام قال لهم سيبوني شوية سيبوني الليلة دي يا حياة أو موت فسيبوني انا عندي حل اخير هنشوف بقى يعقوب القديس بقى يعقوب ال- الاستاذ فبقى يعقوب وحده اول مرة يقعد لوحده باختياره مشى كل الدنيا وسهر الليلة دي لوحده وصارعه انسان حتى طلوع الفجر طبعا بقى يعقوب وحده يعني ابتدى يصلي خد خلوة طويل نجيني يا رب انا صغير نجيني فجاله المسيح انسان بقى اللي شافه على السلم من عشرين سنة واللي مشاله لبان وسطر عليه واللي قال له ارجع تاني جاله قدامه لأن كل ما الدنيا تضيق كل ما المسيح يقرب لدرجة لما تضيق قوي هتشوف المسيح بعينك وهتلمسه بإيدك فجاله لغاية عنده وصارعه هنا صارعه يعني آه، عشان كده بحب الكلمة اللي قالها سيدنا البابا قد عرفت الآن كيف صارعك يعني الصراع ده ما كانش آه، كاراتيه يعني لا صارعك يعني جدل شديد وأخذ وعطى و- و- وتنهد وعارفين واحد يتعب في الصلاة يتعب بيتذلل قدام ربنا وبيتخانق مع ربنا وبيصرخ لربنا صراع نفسي فظيع طول الليل حتى طلع الفجر ابتدت الشمس تطلع وهو عارف ان عيسو عقبال ما الشمس هتطلع هيكون وصل ولما راى انه لا يقدر عليه هو طلع بقى انه عمال يقول له ما تسيبنيش خليك معايا لغايه ما اقابل عيسو وهو بيقول له لا مش هقدر افضل معاك فطلعت الخناقه على تسيبني لا ما تسيبنيش فاهمين فهنا الصراع على خليك معايا فهنا بيقول له لما رأى أنه لا يقدر عليه يعني خايف هيسيبه هيسيبه ضرب حق فخذه يعني ربنا مش قادر على يعقوب فاهمين لم يقدر عليه دي منسوبة لربنا ربنا مش قادر على يعقوب مش قادر يت- يف- يفلفص منه مش قادر ي... كلمة جميلة ان واحد يتقال عليه ان ربنا مش قادر عليه مش قادر عليه يعني ايه مش قادر يرفض له طلب مش قادر يزوغ منه ما تكفيه بايده واسنانه مش هسيبك وهتبان دلوقتي فقام خبطه كده على رجله واضح بقى ان الحكايه مش ضرب من الاول كل مشكله كنت تقع فيها تجري لا يا اخويا مش هتعرف تجري تاني انت هتاخد لك خبطه في رجلك هتعرج عشان ما تهربش لا تهرب لربنا تقول يا رب ف وقال أطلقني لما خبطوا بقى قال له أنا ماشي لازم تسيبني لأنه طلع الفجر طبعا معناها جميل جدا المسيح بيقول له أنا جاي لك بالليل عشان مش عاوز حد يشوفني غيرك فأنا مش هطلع في النور دلوقتي لسه يا جدع 1500 سنة جاية لسه هتطلع الفجر مش مفروض حد يشوفني غيرك فقال لا أطلقك إن لم تبارك أنا عاوز بارك طبعا دي الآية المشهورة اللي كلكم حافظوها أنا لن أطلقك إن لم تبارك مش هسيبك عاوز بركة بتفكرنا على حرصه إنه ياخد بركة الحق زمان بس زمان كان حريص على البركة غلط كان بيلتوي كان بيكذب كان بيغش كان بيدوس على أخوه لا المرة دي عرف سكة البركة سكة البركة إيه اسهر صلي اصرخ قول نجيني قول صغير أنا قل له لن أطلقك حتى تباركني لغاية ما يطلع الفجر دايما الآباء يقولوا لنا أحلى صلوات اللي فيها سهر وأعمق اختبارات اللي تاخد فيها فترة في الصلاة بالليل بينك وبين ربنا تفضل تطلب وتزن وتصرخ فقال له ما اسمك طبعا المسيح عارف اسمه لكن هو الظاهر حب يفكره ساعات يسوع كده يخاطب الواحد باسمه القديم يقول سمعان لما كان يقول سمعان كان بطرس اتغاظ غالبا يعني ليه ما انت قلت لي انت بطرس وعلى هذه الكنيسة صخرة ابني كنيستي ففي مرة لما غلط قال له سمعان سمعان هو ذا الشيطان قد طلب ان يغربلكم كالحنط فاهمين سمعان دي بتقول له بتاع زمان يا سمعان لا انت بقيت بطرس ما ينفعش الكلام ده وعشان كده لما قال له أتحبوني قال له برضه يا سمعان ابن يونا أتحبوني أكثر من هؤلاء لسه حاسس أحسن من إخواتك فهنا قال له اسمك إيه اسمك إيه هنا الاسم يعبر عن الحياة كلها منهجك إيه في الدنيا بقالك خمسين ستين سنة عايش تعمل إيه تتعقب الناس تمسك في رجلين أخوك تاخد اللقمة من بقهم غشيت عيسو وغشيت لبان وخدت كل اللي انت عاوزه يا يعقوب فاهمين اللي انا عاوز اقوله انت طبعك كده سنين بتلف وتدور عشان تكسب بتستغل اللي قصادك يا يعقوب كفاية يعقوب كفاية سمعان كفاية شاول تعالى نبقى بطرس تعالى نبقى اسرائيل تعالى نبقى بولس تعالى نبقى حاجة جديدة بدل سهرت الليلة دي بدل صارعت مع الله تعالى نبقى حاجة تانية فقال لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت خلي بالكوا هو كان دايما بيعمل ايه كان بيقدر على الناس فكان اسمه يعقوب لأنه يتعقب ما في يدي الناس لكن الاسم الجديد انت شاطر يا يعقوب سبت الجري ورا الناس وتعقب ما في يد الناس وركزت بقى انك ايه تصارع مع الله وتأخذ ما في يده بطلت تتخانق مع الناس وبقيت تتخانق مع ربنا شاطر بطلت تجري ورا الناس بامتيازاتها وامكانياتها وبقيت تجري ورا ربنا ببركاته وابديته اتنقل من يعقوب الارضي لاسرائيل السماوي إسرائيل يعني مصارع الله يعني إيه يعني إسرائيل دي معناها الذي صارع مع الله وغلب ربنا لأنه قبلها بيقول له مش قادر عليك يا يعقوب مش قادر أسيبك مش عارف أسيبك وأنت عمال تزن كده مش عارف أخلص منك فغلبتني غلبتني يعني هتاخد اللي أنت عاوزه يعقوب وقال أم يعقوب بعد ما خد بقى كلمة آه الاسم الجديد الاسم الجديد على طول معناه مبروك خد بركة ترقية امتياز جديد عشان كده كان لما يترسم ياخد اسم جديد اللي يتعمد يترسم ياخد اسم جديد الراهب يترسم ياخد اسم جديد ترقية روحية دخل في كادر جديد كده فقال له ايه سأل يعقوب وقال اخبرني باسمك ام يعقوب بالتالي قال له طب وانت اسمك ايه يعني ما هو بقى اصحاب بقى يعني قربوا من بعض طول الليل وهم لسه قالوا طب انا عايز اعرف اسمك انا عارف ان انت ربنا انا عارف ان انت اله ابراهيم واسحاق انا عارف ان انت اللي جيت لي في السلم ومعاك الملائكة وقلت لي أنا معاك أنا عارف إن أنت اللي قلت اللبان ما تمدش إيدك عليه بس أنا عاوز أعرف اسمك غير إله إبراهيم دي أنت اسمك إيه بقى؟ نفس السؤال اللي لما موسى قرب من ربنا قال له هنزل اقول لهم اسمك ايه هم عارفين اله ابراهيم واسحاق ويعقوب انا عاوز اسمك وفضل الاسم لغز لغز لغز لغاية ما جه ربنا يسوع المسيح وبقى الاسم معروف ليس اسم آخر تحت السماء به ينبغي أن نخلص فهنا قال له إيه أخبرني باسمك فقال لماذا تسأل عن اسمي قال له أنت بتسأل ليه وما رضاش يقول له عشان يظ- يظل الاسم لغز قال له خليك على السؤال ده. وباركه هذا اللي عاوزه وقال له إن لن أطلقك إن لم تباركني خد يا حبيبي البركة طب ايه البركة مفيش حاجة اتغيرت عيسو لسه جاي الربعمية معاه لا بس الموقف اختلف ليه يعقوب طالع مع الفجر وشه منور بقاله خمس ست ساعات بيتخانق مع ربنا صلوات طويلة صراع طويل والضمن خد كلمة قبل ما يسيب ربنا أنا معك في بركة هتعدي خلاص فيقول إيه فدعا يعقوب اسمه في المكان فنوئيل قائلا شوفوا بقى الاسم يؤكد ان يعقوب كان فاهم اللي بيحصل انا نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي نجيت نفسك محدش لسه قال لك كده لسه عيسو هتقابله لا لا لا خلاص انا ضمنت انا بعد ما شفت ربنا وجها لوجه وجهه باركني انا خلاص مش خايف انا في اول الصلاة قلت له نجيني وفي اخر الصلاة باركني وانا بقول نجيت نفسي طالع من الصلاة مع النجاة ضمن النجاة فيعيسو اللي داخل خايف جدا خارج من الصلاة مستقر نفسيا بس طالع بيعرق وبينهج وعرقان وهفتان فاهمين الفكرة جسديا اتهد لكن روحيا اتملى خلاص اتملى فدعا يعقوب اسم المكان فنوئيل يبقى في مكانين في حياة يعقوب حلوين قوي دلوقتي ها بيت إيل وفنوئيل بيت إيل أول بيت في حياته أول خبرة روحية وفنوئيل حين رأى الله وجها لوجه وأشرقت له الشمس طبعا معناها رومانسي كده يعني الأمل رجع يعني وإذ عبر فنوئيل وهو يخمع على فخذه يعني اللقاء مع الله مش معناه لا له خسارة بس خسارة ايه خسرت كل الاشياء وانا احسبها نفاية لكي اربح المسيح تقول لي يعقوب بس خسارة يا عيني طالع بتعرج يقول لك اعرج ايه ده كان فيه ارقاب ودم وعياله اعرج ايه يا ريت اعرج العمر كله بس كفاية ان انا شفت ربنا لذلك لا يأكل بنو إسرائيل عرق النساء طبعا موسى لما كتب الكلام ده بعدها ب 500 سنة أو 400 سنة بيقول عشان كده جرت العادة ان عرق النساء الصياتيكا ده اللي هو كان بينقح على يعقوب ما ياكلهوش في الحيوانات خالص اليهود يستحرموا لان كان اسرائيل ابوهم الاولاني عنده التهاب في عرق النساء يعني او يعني مطرح ما اتضرب من ايد ربنا كعلامة عهد بينه وبين ربنا ورفع يعقوب عينيه ونظر واذا عيسو مقبل اللقاء الحاسم بقى ومعه 400 رجل فقسم الأولاد على ليه كل الهدايا وصلت مش فاضل دلوقتي غير الأربع ستات والعيال ووضع الجاريتين وأولادهما أولاد أولا وليئة وأولادها وراءهم وراحيل ويوسف أخيرا فاهمين التقسيمة ماشية ازاي هي مخجلة شوية بس بصراحة الأقرب في الحب يعني برضه دي تدل على حاجة ان رجع الشك يلعب بقلبه تاني برضه لحسن عيسو يهيج معلش تروح لقى والعيال في الاول وقبل لقى الجاريتين بعيالهم وخلاص وبعدين لقى بالعيال ولو هدي تبقى رثيت عليا انا ورحيل ويوسف فواضح انه برضه يعقوب بيضعف زينا مع كل الخبرات الروحية دي يرجع عقله تاني يظبطها طيب لحسن هي لسه فيها لحسن مش خدت البركة وشفت ربنا ونجيت نفسك وخدت اسم جديد يا أخي سيدي خلاص لا احتياطي احتياطي فيها شوية ضعف إيمان لكن عمل حركة جميلة بقى لأول مرة نشوف يعقوب السهم بقى يعني كان دايما يعقوب الجبان الهربان الخواف أما هو بعد ما حط العيال قدام كده لا استحرم الظهر استكتر قوي ان ممكن يحصل حاجة في العيال قبل منه اما هو فاجتاز قدامهم يعني بعد ما رصهم بالترتيب ده هم راح بقى كان المفروض يبقى اخر واحد لو فضل جبان لا عداهم كلهم وطلع اول واحد قال لو انا اللي هموت اموت قبل عيالي ايا كانوا بقى اللي هو الفداء بتاع ربنا يسوع المسيح لازم يجتاز قدامنا ويعرض نفسه للموت ويسجد للارض يعني يتذلل بسببنا سجد للارض سبع مرات مين جاب له الطاقه دي انه يتذلل امام اخوه يعمل سبع مطنيات قبل ما يوصل لعيسو يعقوب المكابر المقاوح الغشاش كذاب جاب منين التواضع ده الليله فرقت غسلت حاجات كتير فراح سجد قدام اخوه سبع مرات قبل ما يوصل له حتى اقترب الى اخيه فركض عيسو للقائه لا عيسو جاي جاري بس من غير سيف وعانقه ووقع على عنقه وقبله وبكيا حاجة يعني نهاية مؤثرة جدا لأنه بعد ليلتين أو أكتر من الرعب والخوف من اللحظة دي تيجي لحظة في منتهى الجمال عيسو ساح من جوه وجاي مشتاق لأخوه وبيجري وبياخد أخوه في حضنه وبيبكي عليه قال له أمال كنت جايب ال 400 راجل ليه طيب؟ لا ربنا غير القلب تمام هو طالع ناوي عمقنا لكن الصلاة سيحت كل حاجة غيرت القلب خالص يمكن الهدية لها دور لكن طبعا الصلاة لها الدور الأكبر فبكى عيسو الجبار بكى عيسو اللي قلبه حجر بكى عيسو اللي اشتهى يموت أخوه في اللحظة دي بكى ركض عيسو اللي ما بيعرفش يحب ركض حبا للقاء أخوه عجيب يا رب لما تمد ايدك وتحرك قلب واحد قلوب العتاة ممكن تدوب لما ربنا يشتغل بس عاوز اصلي ورفع عينيه وابصر النساء والاولاد وقال ما هؤلاء منك قال له ايه يا ابني ده كله ده ايه ده كله ده فقال الاولاد الذين انعم الله بهم على عبدك شوف اللغه اختلفت ها هيبتدي يعقوب يبان خلاص يعقوب اتغير اسرائيل بيتكلم دلوقتي مش يقول دول ولادي لا لا نعمة ربنا نعمة ربنا يعقوب يقول نعمة ربنا اللي كان يعني فقال له الذين أنعم الله بهم على عبدك فاقتربت الجاريتان وأولادهما وسجدتا واقتربت لي أيضا وأولادها وسجدوا وبعد ذلك اضطرب يوسف ورحيل وسجدت الطابور كله خد سجود لعيسو فقال ماذا منك كل هذا الجيش الذي صادفته وقال له اللي انت الجيش اللي انت بعته قبل منك ده فقال لا أجد نعمة في عيني سيدي قال له لا دي هدية أنا بس عشان أجد نعمة في عينيك فقال عيسو لي, لي كثير يا أخي إيه ده مين يقول عيسو ويعقوب يقولوا الكلام ده مع بعض اللي كانوا بيبيعوا بعض الطبقات دلوقتي قال له يا ابني أنا عندي كتير أنا مش عاوز خلي حاجتك ليك لي كثير يا أخي ليكن لك الذي لك جو محبة جميلة قوي دخلنا عهد جديد كده يعني سيبنا العهد القديم بالخبط والرزع ودخلنا في العهد بتاع الحب والمسيح فقال يعقوب لا طبعا يعقوب لو يعقوب القديم خلاص جت منك يعني ما يصدق طبعا لكن لا يعقوب دلوقتي خلاص لا, لا غنم ولا حاجة تفرق معاه بعد ما شاف ربنا عينه ملت هتلاحظوا كده بعد كده في مرة تاني ظاهر مش النهاردة إن وجدت نعمة في عينيك تأخذ هديتي من يدي لأني رأيت وجهك كما يرى وجه الله الحتة دي ليها معنى جميل قوي بعد ما الواحد يشوف ربنا يعرف يشوفه في وش كل إنسان حتى عيسو بعد ما الواحد يقرب من ربنا يقدر يتمثله في كل شخص يعامل ربنا في كل واحد كنت جوعانا وكنت عطشانا وكنت مريضا وكنت مسجونا قال له أنا شايفك كأني شايف ربنا دي مش مجاملة غالبا ده من كتر مع يعقوب صهر في عينين ربنا وشافه بقت صورة ربنا معلقة فبقى يقول الله ده عيسو شبه ربنا فلان شبه ربنا صح ما احنا كلنا شبه ربنا فاللي يشوف ربنا عن قرب يرى كل انسان شبه ربنا يعني ابتدى يشوف الحلو اللي في كل واحد ابتدى يشوف المسيح اللي مستخبي في كل واحد لأني رأيت وجهك كما يرى وجه الله فرضيت علي أنا كفاية أنك راضي عني خذ بركتي الذي أتي بها إليك لأن الله أنعم علي ولي كل شيء وألح عليه فأخذ دي مش بتاعت يعقوب أبدا دي بتاعت إسرائيل ثم قال لنرحل ونذهب واذهب أنا قدامك فقال له سيدي عالم أن الأولاد رخصة العيال صغيرة والغنم والبقر التي عندي مرضعة فإن استكدوها يوما واحدا ماتت كل الغنم قال له بص أنا مش هقدر أمشي وراك أمد وراك أنا اللي معايا عيال صغيرة ومعايا غنم كتير بترضع فما نقدرش نمشي خطوة سريعة ولو مدينا زيادة تموت الغنم في السكة فأنا حركتي هادية وبطيء اتبع انت ما نعرفش هل ده معناه تواضع ولا كان عاوز بقى ايه يوقف العلاقة خلاص ارجع يا عيسو لحسن الشيطان يلعب بقلبك تاني وتفتكر حاجة من بتوع زمان بركة اللي جت على كده ولا هو فعلا عاوز يمشي حركة هادية خلاص ويتحرك بهدوء بقى ملوش طمع في حاجة ليكتب سيدي قدام عبده وأنا أستق على مهلي فأثر الأملاك اللي قدامي وفأثر الأولاد حتى أجي إلى سيدي إلى سعير اسبق أنت وابقى أحصلك على المال فقال عيسو أترك عندك من القوم الذين معي طب أسيب الرجالة قال له لا لا لماذا دعني أجد نعمة في عيني سيدي لا لا خدهم خدهم يعني طبعا دول بالنسبة له بيرعبوه يعني بيخوفوه دول أساسا جايين كانوا يموتوه فرجع عيسو ذلك اليوم في طريقه إلى سعير أما يعقوب فارتحل إلى سكوت لا أنه ما فيش داعي يروح لسعير خالص هو عاوز يرجع بيت أبوه في مشوار مهم بعد ما شاف ربنا رجعت له كل حاجة حلوة فاكتشف أنه ظلم أبوه وأمه أن أبوه وأمه بقالهم عشرين سنة عاوزين يطمنوا عليه فطبعا بمشاعر الرجل التائب حاسس بمسؤولية لازم يرجع يطمن إسحاق عايش ولا لا بنى لنفسه بيتا وصنع لمواشيه مظلات دعي اسم ذلك المكان سكوت ثم أتى يعقوب سالما مدينة شكيم في أرض كنعان حين جاء من فدان أرام ونزل أمام المدينة وابتاع قطعة الحقل الذي نصب فيه خيمته وأقام هناك مذبحا أخيرا أول ما استقر في السكة عمل مذبح ودعاه إيل إله إسرائيل فكروا بالمذبح القديم فعملوا إيه هحكي لكم اللي هيحصل بسرعة في خمس دقايق أو عشر دقايق لأن الوقت سرقنا مش هنقرب يعقوب هيقول لولاده التكوين 35 بعد كده يا ولاد عاوز أروح بيت إيل المكان ده فكرني أنا في الحتة اللي هناك دي ليا مسبح عاوز أروح أشوف فهياخد ولاده ويروحوا بيت إيل بس هيعملوا حركة غريبة جدا هيقول لهم هاتوا كل الأوثان اللي في إيديكم وكل الآلهة الغريبة والذهب ويدفنوا في الأول هيبتدي ينتبه بقى لبيته فقبل ما يروح يسجد في بيت إيل هيقول له رحيل طلعي الوثن اللي خدتيه وطلعوا يا عيال كل الحاجات اللي من بيت لبان ويدفنها في الأرض فاهمين المعنى كل بقايا الشر كل ذكريات الشر كل ما يربطه بلابان وذكرياته يدفن قبل ما يسجد في بيت إيل عشان يرجع لبيت إيل يقول له يا رب وعدتك زمان تبقى إلهي جيت لك أنا والعيال وبنعلن كلنا أنت صحيح إلهنا بدون أوسان بدون طرافين بدون ذهب احنا بتوعك تاني وظهر الله ليعقوب في حين جاء من فدان أرام وباركه ربنا هيظهر له تاني ويأكد عليه الاسم الجديد وبعدين رحيل هتموت وهي بتولد بنيامين ابن اليمين اللي هو هيبقى أحلى ذكرى من رحيل فرحيل المحبوبة هتموت وهيبقى يوسف ورحيل يوسف وبنيامين الولاد المميزين وهتبدأ قصة جديدة بتاعت يوسف هنبص على يعقوب في حياة يوسف بس يوسف طبعا الابن المدلل ليه لأنه ده جه بعد غلبة وابن رحيل بنيامين تاني واحد مدلل لأنه له ذكرى أليمة أنه رحيل راحت مع يوميها هيحصل غيرة لأن يعقوب هيقع في نفس الغلطة اللي وقعوا فيها أبوهم هيميز بين يوسف وبين إخواته طب يا يعقوب اللي اتعمل فيك ما تعملوش في ولادك ولاد يعقوب هيكرهوا يوسف هيعملوا العملة بتاعتهم فيه هيوصل الخبر ليعقوب فيتحطم قلب يعقوب ويعقوب بعد ما رجع لربنا وبقى إسرائيل وبقى مصارع الله وبقى رجل المذبح تيجي تجربة قاسية جدا تطيح بقلبه يبكي على ابنه الحبيب ويعيش تجربة مؤلمة جدا بعد استغرب يا رب ما جربتوش عند بيت لبان لا جربه هناك ده هو كان يستاهل تجربه بعد ما اتعدل بعد ما بقى رجل الله بعد ما بقى رجل صلاة بعد ما حياته استقامت بعد ما بقى المذبح أساسي تجربة قاسية ويبكي يعقوب ابنه وهو حي لأن يوسف ده إشارة للميت الحي المسيح الميت وحي ماشي يفضل يبكي سنين يا عيني وما يستطعمش حاجة خلاص وتدور الأيام وتحصل المجاعة ويوسف بقى ملك مصر وهم مش دريانين وتعدي زيادة عن عشرين سنة يعني في عشرين سنة في لبان وفي فترة رجوع وتوبة حلوة وعشرين سنة مرار وتجربة لغاية ما يجيله الخبر العجيب يوسف حي ودي لحظة بقى في حياة يعقوب يعني مش ممكن تصويرها لا تقل عظمة عن لحظة رؤيته لله ان يوسف ابن المحبوب اللي بكاه سنين يعرف انه لسه عايش وقال لهم اشوفه واموت نفس تعبير سمعان الشيخ يعني تطلق عبدك بسلام عيني شفتك وبعدين العجيب ان يعقوب مش يندفع ويجري يقابل يوسف يصلي يقول له يا رب انزل مصر يبان بقى يا قلب يعقوب الحلو انه يوسف حي وفي مصر بس ما اقدرش انزل غير لما ربنا يقول ربنا قبل يوسف حتى لو هموت من غير ما اشوف يوسف بس ربنا يأذن لي طبعا ربنا الحنين يقول له انزل يا حبيبي انزل شوف حبيبك يعني شوفوا يعقوب هياخد اذن من ربنا قبل ما ينزل مصر لانه عارف ان العهد في كنعان مش مفروض يسيب كنعان طب ابنه لا ان احب احد ابا او اما او اكثر مني فلا يستحقني فيقول له ولا يوسف كمان يا رب مش هبيع كنعان الا لو قلت لي قال له انزل ويحصل لقاء مؤثر جدا في الصحراء على أبواب مصر في سينا يطلع يوسف مع سكره يستقبله أبوه باستقبال فرعوني مجيد ويبكوا فترة طويلة على في حضن بعض يعقوب ويوسف وياخد يعقوب شوفوا يوسف يوسف رئيس وزراء مصر بمنتهى التواضع ياخد يعقوب أبو جلبية وشبشب مقطع جاي من الصحراء ورجل كفيف وعجوز ياخده عشان يعرفه بفرعون ويفتخر ان يعقوب ده ابويا الناس طبعا تقول لك ده يعني المفروض يتبرى منهم يعني شوية رعاة تعبانين شحاتين جايين من الصحراء سبعين نفس كلهم اللي نزلوا يعني يعقوب وولاده وأولادهم كانوا كلهم على بعض سبعين واحد لكن هو يدخل بمنتهى الافتخار قدام فرعون عشان يقول له ده أبويا ففرعون من كتر يوسف محبته في أبوه يعجب بأبوه لكن شايفه يا عيني مجعد والدنيا معلمة في جسمه فتصوروا بقى جاب 600 سنة 700 سنة في زمانهم قال له كم هي سن حياتك قول لي يا, يا, يا, يا عم يعقوب انت عمرك كام عشان وشك كده وعينيك كده وحالك كده قال له لا ما تتغشش قليلا وردية سن حياتي انا ما عشتش زي ابائي انا ما خدتش البركة في العمر زي اسحاق وابراهيم انا اصلي ابتديت حياتي بالكذب وعشت يعقوب فضيعت مني كتير قوي فحياتي قليلة وردية لكن انا باصص على ابدية مش مهم العمر راح ازاي مش مهم اتعذبت في الدنيا قد ايه مش مهم جعدت فيا قد ايه لكن أنا بقول لك قليلة وردية سن حياتي ولم تبلغ إلى سن حياة أبائي وباركه يوسف فهم فرعون أن الراجل العجوز اللي قصادك ده هو البركة في الأرض كلها هو ده اللي فيه البركة لأن البركة تبقى في واحد يسلم اللي بعده لأنها إشارة ربنا يسوع المسيح إبراهيم طول ما هو عايش هو البركة إسحاق طول ما هو عايش هو البركة يعقوب طول ما هو عايش هو البركة ففرعون المصري يوطي راسه قدام يعقوب ياخد البركة طبعا ابونا ابراهيم بدأ البركة لما وطى قدام ملكي صادق ربنا يسوع له المجد وخد البركة فيعقوب يبارك فانتهي في اخر سفر التكوين بلقاء الوداع في تكوين 48 يعقوب بقى على فراش الموت فيوسف عارف ان ابوه بيموت فجاب اتنين ولاده الكبار افرايم ومنسى وحط الاتنين يعقوب ما بيشوفش دلوقتي حط إفرايم على يمينه ومنسى على شماله عشان هو عارف الإيد اليمين البركة فيها أكتر وقال له بارك ولادي لأن كان إبراهيم آه، يعقوب وعده قال له ولادك الكبار دول بقوا ولادي أنا لأنه أنت يوسف غلاوتك ما حصلتش فأنت نصيب اتنين فيوسف ما يورث في ال 12 سبط يورث مكانه فرايم ومناس ففرايم ومناس فتساووا براؤوبين وشمعون ولاوي فمين زي لأن يوسف خد نصيبين كده بسبب إيمانه وحياته فيعقوب اللي فيه كل البركة الذي يرى ما لا يرى اللي في لحظاته الأخيرة شايف التاريخ لغاية ربنا يسوع المسيح ولغاية الأبدية الناس دول في آخر لحظاتهم كل الزمن بينكشف قصاده كل الأحداث بسر عجيب يقوم يحط يمينه يعمل على ايده كده على منسى وشماله على فراي فيستاء يوسف لانه عارف ببساطة ان اليمين دي فيها قوة مش طبيعية فيقوم يحاول يفك ايديه يقول له يا ابني انا عارف سيبني ودي تؤكد فكرة الاختيار لان نفس الموقف بتاع عيسو ويعقوب بيحصل دايما في افرايم ومناس ويعمل ايده على شكل صليب عنوان البركة قال له معلش حبيبي ده ربنا رايد له بركة اكتر الاتنين هيتباركوا بس ده هيبقى له شأن اكبر عشان يبان انه صحيح الواحد له دور لكن كمان ربنا له دور في الاختيار وبعدين بعد ما يباركوا يقعدوا ال 11 كل واحد عاوز يسمع مستقبله ومستقبل عياله فيعطي يعقوب صح ده خطير جدا نبوة لكل سبط زي ما قلت لكم يجي الراؤوبين يقول له انت وشمعون يعني هتعيشوا بستيج لان انتوا افتريتوا في حياتكم لاوي هيربطوا بالكهنوت من قبل ما يجي موسى ويبقى فيه كهنوت يهوذا هيسلمه اهم رسالة انت اسد اسد يا يهوذا وهتخلص اخواتك واخواتك يسجدوا لك عشان كده في سفر الرؤيا يقول ايه شاف الاسد الخارج من سبط يهوذا اللي هو الحمل اللي هو المسيح قال شفته في السماء اسد خارج من سبط يهوذا اللي هو قال عليه يعقوب في 48 ويجي عند دان ويقول حية خلاصك انتظرت يا رب وبعدين يعقوب اللي ما كانش بيعرف ربنا في ايام اليسر وهو بيموت وبيطلع في الروح عاوز يسجد عاوز يسجد يسجد ايه ده انت ما تعرفش حتى ترفع ايدك فيجيبوا له عصايته ها فاكرين العصاية اللي عدى بيها الأردن ورجع بيها جيشين ومشي بيها طول حياته مصلوب كده مع المسيح ماسك في عصايته ويتكئ على رأس عصاه عاوز يسجد في آخر لحظة فيحط رأسه على العصاية ده آخر سجود يعرف يعمله من كتر حرصه أن يسجد عرفانا لله وشكرا على الحياة دي كلها ودخول على الأبدية السعيدة ويسجد يعقوب أو كأنه يموت في هذا الوضع والعجيب يقول الكتاب كلمة غريبة ضم رجله على السرير ومات كأنه هو في رجل من بدري في السماء وفي رجل على الأرض لأنه من ساعة ما بقى, بقى إسرائيل بقى قلبه في السماء من ساعة ما بقى إنسان جديد بقت حياته روحية بس فاضل له رجل على الأرض هو ده حياة أولاد الله احنا المفروض قلبنا في السماء لينا رجل في السماء فاضل رجل تانية هنضمها على اللي في السماء فينتقل يعقوب وتنوح عليه مصر كلها إكراما ليوسف مناحة عظيمة ويصر يعقوب يدفن فين في كنعان قال ما تدفنش في مصر فيستأذن يوسف لأول وآخر مرة في حياته يسيب مصر لأن يوسف ممنوع يسيب مصر عشان يدفن أبوه في كنعان ويرجع ويوسف وهو بيموت كمان يوصي ولاده ادفنوني مع أبويا في كنعان مش هتقدروا المصريين هيمنعوكم لما تخرجوا بعد 350 سنة زي ما أبويا قال عن جدي إنه ده هيحصل خدوا عظمي معاكم فكأن الآباء كلهم حريصين تبقى إيه حياتهم وقلبهم في كنعان مهما تعظموا في مصر تظل حياتهم في كنعان كل سنة وانتم طيبين بركة أبونا يعقوب تغطينا كلنا لإلهنا كل مجد وكرم الأبد